وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ ۚ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
بسم الله السلام عليكم ورحمة الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد أيها إخوة الأعزاء انتهينا من شرح اسمه تعالى الشهيد وتبين لنا أن الأصل للشين والهاء والدال في اللغة عندما في عند ابن فارس في مقاييسه العلم والاطلاع والحضور والإعلام العلم والحضور والإعلام ثم يزيد الحكم والقضاء بالنسبة لشهادة الله عز وجل والله تعالى على كل شيء شهيد وكفى بالله شهيدا وبينا أنه لا يوجد شيء في الكون كله في السماوات ولا في الأرض ولا في الإنس ولا في الجن ولا في الطير ولا في الوحش ولا في الماء ولا في اليابسة ولا في أي شيء في الأكوان بالكامل إلا والله تعالى شهيد عليه لا يغفل عنه لحظة شهيد عليه إن الله على كل شيء شهيد سبحانه وتعالى وعز وجل ثم قبل أن نختم نذكر أن هنا شهادة خاصة قال بها بعض العلماء ألا وهي شهادته سبحانه على المصلين في صلاة الفجر ذلك بأن الله عز وجل ينزل في النصف أو الثلث الأخير من الليل إلى سماء الدنيا كما نعلم فهذا النزول هل ينتهي مع أول صلاة الفجر أو مع انتهاء صلاة الفجر أو مع انتهاء القارئ من صلاة الصبح وهكذا فهناك يعني روايات صحيحة تفيد بأن هذا النزول الرباني سبحانه وتعالى مستمر حتى ينصرف القارئ من صلاة الصبح أو صلاة الفجر وأيضا حتى يسطع الفجر حتى يضيء الفجر حتى يطلع الفجر كلها روايات إيه صحيحة فإن كان كذلك فالله عز وجل يقول وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا مشهودا من الملائكة ملائكة الليل وملائكة النهار ماشي لكن هنا زيادة شهادة الله سبحانه وتعالى ليس في جميع الأوقات وإنما في الفجر نسبة إلى إيه دنو ربنا عز وجل ونزوله إلى السماء الدنيا فهذه شهادة خاصة تجعل المسلم آه، أن يكون حريصا دائما على حضور صلاة الفجر صلاة العتمة حضور صلاة الفجر لأن الله عز وجل دي شهادة خاصة هو على كل شيء شهيد كما أنه مع كل شيء لكنه مع المؤمنين معية خاصة معية تأييد ونصرة ومحبة آه، ك- كذلك الشهادة شهادته على كل شيء لكن مع المصلين في الفجر على وجه الخصوص هذه شهادة خاصة قال بها بعض العلماء فعلى المؤمن أن يستفيد من هذه المعاني التي بينت في اسمه تعالى الشهيد لا سيما وأن شهادة الله تتضمن الحكم والقضاء لأن الله لا يشهد في محكمة فيها حاكم آخر حكم آخر وقاض آخر وإنما هو الشهيد وهو الحكم وهو القاضي عز وجل ثم الشهيد بالنسبة للشاهد وبالنسبة للمشاهد الاطلاع المستمر لا تخلو لحظة في أيام الدنيا كلها إلا الله شهيد فيها على كل شيء على كل شيء واستدللنا على هذا العموم بآية سورة يونس وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزو عن ربك من مثقال ذرة الآية لكن بس ت- تضمن شهادة الله للحكم والقضاء ده بيخوف جدا بيخوف جدا يعني يعني الله يشهد الإنسان وهو يرتكب المعاصي وهو يرتكب الموبقات وهو يحارب شرعه وهو يهمل شرعه ويهمل نصرة شرعه ف- فلتعلم أن شهادة الله مضمنة الحكم والقضاء فما من الذي يؤمنك أن يحكم الله بشيء من العقوبة لك تكون عاجلة يعني من الذي يؤمنك من هذا فاعلم أن شهادة الله مضمنة بالحكم والقضاء وذي قد يكون حكما عاجلا في الدنيا هنا وقضاء عاجلا يتم الله حكمه وقضاءه عليك في هذه المعصية من أجل ذلك أحذر دائما جميع الناس في مسألة الانتخابات في الأصل أو في الإعادة في ال- ال- الم- الجولة الأولى أو الجولة الثانية أو الثالثة لابد من نصرة شريعة الله عز وجل واختيار الأكفأ والأصلح والأأمن والأقوى ليه؟ لأن دي شيء يتعلق بالشريعة عشنا كما يقولون وشفنا رأينا فضل الله عز وجل أنه بالإمكان أن تعود إلينا الشريعة كلها أو على الأقل أغلبها لا يكلف الله نفسه إلا وسعها فإذا ده خير كبير جدا يعني هذا خير عظيم جدا لنا فكيف نخذل الشريعة فاعلم أن شهادة الله مضمنة الحكم والقضاء وهذا تهديد ووعي وفز بالشهادة الخاصة في صلاة الفجر هنا بقى طب الله شهيد على كل شيء لا هنا في شهادة خاصة فيها منة فيها رحمة فيها عطاء آخر يعني ممكن يتوقف آه، آه، آه، ابتلاء الإنسان في ذاك اليوم على حضوره في صلاة الفجر وعلى حظه من الخشوع في صلاة الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ليس من الملائكة فقط دورية الليل ودورية النهار ولكن مشهود أيضا من الله عز وجل شهادة خاصة علاوة على أنه على كل شيء شهيد اسم الشهيد يعني رأينا آه، أن غفلة الناس عن هذا الاسم وعن استحضار هذا الاسم ي- يتسبب في يعني آه، انحدار الناس والخسارة الرهيبة جدا جدا بالنسبة للناس الغافلين عن شهادة الله عز وجل علما واطلاعا وحضورا وإعلاما وإعلاما وحكما وقضاء هذا هو ال- ال- المختصر الذي أريد أن أقوله عن الشهيد الآن نبدأ اسمه تعالى الرقيب قريب جدا من اسمه تعالى الشهيد القريب يعني القريب آه، آه، الرقيب الرقيب قريب جدا من الشهيد وهما مقترنان في آية سورة المائدة في السابعة عشر بعد المئة من سورة المائدة فلما آه، المسيح عليه السلام يقول يوم القيامة لربي عز وجل فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد في نفس الوقت الآية اللي بنذكرها كل مرة في خطبة الحاجة في مقدمة الدرس في الآية الأولى من سورة النساء يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا رقيبا وفي سورة الأحزاب وكان الله على كل شيء رقيبا رقيبا الرقيب من المخلوقات ما الملائكة ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد فسر الرقيب بالحافظ فسر الرقيب بالحافظ الشيخ السعدي رحمه الله العلامة المفسر الفقيه قال بالترادف بين الاسمين بالترادف بين الاسمين وهذا لا يترجح عندي بل يترجح عندي لا ترادف في الأسماء الحسنى إلا من حيث الدلالة على الذات كل اسم لله يدل على الذات أي اسم لله يدل على الذات طب خلاص يبقى جميع الأسماء تدل على الذات فكل الأسماء مترادفة في الدلالة على الإيه على الذات دلالة اسمها دلالة تضمن لأن الاسم كما نعلم بيدل على الذات وعلى الصفة بمجموعهما دلالة مطابقة يدل على الوصف فقط دلالة تضمن يدل على الذات فقط دلالة تضمن يدل على باقي الأسماء دلالة لزوم لأنه إذا دل على الذات سبحانه وتعالى فيدل على أسمائه وصفاته دي اسمها دلالة إيه لزوم ودي أنواع الدلالات الثلاثة أولا دلالة الإيه المطابقة لما يدل الاسم على ذات الله وعلى الصفة اللي الاسم مشتق منها دي دلالة ايه مطابقة يدل على واحدة منهم بس دي دلالة تضمن طب يدل على باقي الأسماء يعني الرحيم يدل على الجبار اه دلالة ايه بقى دلالة آه لزوم لأنه يدل على الذات والذات موصوفة بالجبار سبحانه وتعالى وعز وجل فيبقى هنا الرقيب يدل على الذات والشهيد يدل على الذات فهما مترادفان بهذا الاعتبار من ناحية الدلالة على الذات أما الدلالة على الوصف والصفة اللي بيشتق منها لا في فرق بإذن الله في فرق يعني مثلا كل الشارحين الأسماء والصفات وكل المفسرين يشرحونه بإيه خذ أمثلة يعني أمثلة يعني مثلا الحليمي ده راجل مهم جدا في الأسماء يقول الرقيب هو الذي لا يغفل عما خلق فيلحقه نقص فيش حاجة أبدا خلقها ربنا ويغفل عنها لغاية لما تخرب أو تنقص أو تهلك أو يهلك بعضها لا لا لا كل شيء بقدر أو يدخل خلل من قبل غفلته عنه الخطاب يقول الرقيب في نعوت الآدميين الموكل بحفظ الشيء بل حفظه والمترصد له المتحرز من الغفلة فيه يعني حفظ يعني الزجاجي يقول الرقيب الحافظ الذي يغي لا يغيب عما يحفظه عما يحفظ ده في تفسير الأسماء للزجاجي يعني الأكثرون قالوا أنه إيه حول الحافظ الحافظ طيب ابن كثير ماذا قال ابن كثير في ال في ال في ال في الحافظ برضه نفس الايه نفس المعاني نفس المعاني واخد بالك من ناحيه برضه ان هو الحافظ ومن ناحيه ان هو العليم ومن ناحيه الشيخ سعد لما قال بالترادف يقول ايه وكلاهما يدل على إحاطة سمع الله بالمسموعات وبصره بالمبصرات وعلمه بجميع المعلومات الجلية والخفية وهو الرقيب على ما دار في الخواطر وما تحركت به اللواحظ وينبغي من أولى الأفعال الظاهرة الأفعال الظاهرة بالأركان يعني ابن القيم طبعا في قصيدته النونية يقول وهو الرقيب على الخواطر واللواحظ فكيف بالأفعال بالأركان إذا كان هو رقيب على ما يدور في القلب احنا عارفين ونذكر دائما أن هذه مسألة مهمة كل الذي يدور في قلوبنا الله يخلقه ما تفتكرش ان انت شغال لوحدك يعني كده وعندك الاسباب والاسباب بتعمل لك كل حاجه لا ما يدور في قلبك مخلوق لله إن أحببت شيئا فهذه المحبة مخلوقة إن أحببت الله فهذه المحبة مخلوقة إن كرهت شيئا فهذه الكراهة مخلوقة إن واليت شيئا فهذه الموالاة مخلوقة ربنا بيخلق الإنسان ويخلق عمله وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ثم قال ألا يعلم من خلق على وجه الإعراب يكون المعنى ألا يعلم الخالق مخلوقه هو اللي خلق القلب وخلق أحاسيس القلب ومشاعر القلب وأعمال القلب وأفكار القلب المطلب تاش مخلوقة ما جت منين يبقى هو الذي يخلق ولذلك يقول ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى وعز وجل يبقى هو مش بس يعني رقيب على ال- ال- الأفعال القلوب وخواطر القلوب لواحظ القلوب فكيف بالأفعال الظاهرة بالأركان بالجوارح إذا كان هو رقيب على اللي في القلب وبعدين قلنا بقى مش بس ر- ده هو اللي بيخلقها سبحانه وتعالى وعز وجل بيخلق إيه أعمال القلوب وأفكار القلوب وتصورات القلوب إلى أن تلقى الله عز وجل يبقى الرقيب على هذا المعنى كما يقول ابن القيم هو الرقيب على الخواطر واللوا- واللواحظ فكيف بالأفعال بالأركان طيب ابن ابن جرير الطبر يقول ايه رقيبا حفيظا محصيا عليكم أعمالكم يعني مع الرقيب المحصي متفقدا رعايتكم رعايتكم ايه حرمة أرحامكم وصلتكم إياها وقطعكموها وتضييعكموها آه، آه، وتضييعكم حرمتها يعني رقيب لأن دي الآية في سورة النساء إن الله كان عليكم واتقوا الله الذي تساءلون به تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا رقيب في إيه؟ أهو ده ابن الطبري بيفسر بهذا التفسير طيب دي يعني اعتبرها إيه مقدمة لكن أنا يهمني جدا الفرق بين الرقيب والشهيد احنا عندنا الفرق بين عرفنا الفرق بين الشهيد والعليم لان اول مرتبه من مراتب الشهاده العلم لكن الشهاده مش علم بس ممكن اه ابقى غايب عنك وعارف عنك كل حاجه انما لما ابقى قدامك وعارف عنك كل حاجه وشايفك لا يبقى دي ايه شهاده بقى ايه تفرق عن مجرد العلم يبقى الشهيد اول مرتبه من مراتب الشهاده شهاده الله سبحانه وتعالى ايه العلم طيب ال- ال- ال- الرقيب بقى ما هماش مترادف من جهة المعنى لا طب نقول ده منين نقول ابن فارس في مقاييس اللغة الراء والقاف والباء تدل على أصل مضطرد وهو الانتصاب الانتصاب لمراعاة الشيء الانتصاب لمراعاة الشيء ده في مقاييس اللغة لإيه لابن فارس ومن ذلك انتصاب الرقبة لأنها منتصبة ولأن الناظر لابد أن ينتصب عند نظره يعني أنت عايز لو أنت كده أطرقت ب- برأسك وتريد أن تنظر إلى شيء ما بتعمل كده يبقى الرقبة إيه انتصبت لكي ترى الشيء اللي أنت عايز تشوفه عشان كده تسمى الرقبة الرقبة يبقى شوف الرقيب وهنا الرقبة اه عشان ايه تنتصب لايه لمراعاة شيء انت عايز تشوف الشيء ده بيحصل ازاي ها وفي ايه واوله ايه واخره ايه فبت... ما تبقاش كده اه متعطل الراس كده والرقبه لا انا هتنتصب الرقبه بقى ل- لكي ترى المكان العالي الذي ترقب منه ما تريد يسمى المرقب يسمى المرقب المكان العالي يبقى الرقابه هنا في اللغه بتبين اهتمام الرقيب اهتمام جدا بحيث يهم أول الأمر ده فيريد أن يرى وأن يعلم وأن يتابع كل همسة كل ذرة لأنه مهتم بالإيه بالشيء اللي رب- اللي هيرقبه أي رقيب حتى الخفير ولله المثل الأعلى الحارس على أي مبنى على أي قطعة أرض على أي مشروع على أي مصنع بيرقب دايما ويلف حتى لا يتسلل اللصوص يبقى ده اسمها رقابة يقول لك الرقابة الإدارية اللي هي بتنتصب عشان ايه تعرف ايه عملوا ايه وده جه منين وده سرق ده ما سرقش حس مهتمة جدا بايه بتسجيل الامور بيحصل ايه مش مجرد يبقى عارف وشهيد وخلاص لا يبقى الرقابة هنا فيها ايه الاهتمام البالغ بالشيء المرقوب او الملاحظ والترقب يعني التنظر ويعني الانتظار أيضا فالرقيب هنا سبحانه وتعالى عز وجل شوف لما الآية بتقول إيه واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يعني مش بس يعلم ويشهد لا ده فيه اهتمام بالغ بأمر هذا الإنسان الإنسان اللي هو خلق لعبادة الله والله سخر له ما في السماوات وما في الأرض جميعا من الله سبحانه وتعالى حتى يستعين بذلك على عبو على العبودية لله وعلى تقديم العبادات لله ليلا ونهارا فهنا الرقابة هنا تدل على اهتمام ايه كبير قوي بالشيء المرقوب الشيء ال- ال- ال- المترصد يبقى هنا الرقيب بيزيد عن الشهيد ايه العناية الشديدة والرقابة الشديدة والحرص الشديد والاهتمام الشديد بايه بالمخلوق ده اللي ربنا هيرقبه سبحانه وتعالى وعز وجل يبقى هنا مش بس الشهيد فقط معلومات و- ومطلع لا ده رقابة يعني خلي بالك انت 24 ساعة الله رقيب عليك شوفك عملت ايه مع ارحامك في الآية كما قال ابن جرير الطبري في التفسير شوفك عملت ايه وصلت رحمك ام قطعتها بررت ابويك ام عققتهما ماذا فعلت وصلت ارحامك ام قطعت الرحم بتحافظ عليها ولا لا ودرجة ومرتبة الصلة دي قد ايه كل شيء شوف تخيل ربنا لما بيقول لك لا ده فيه اهتمام بالغ هنا من الله سبحانه وتعالى بالامر ده ان الله كان عليكم رقيبا طبعا يؤيد ما, ما ذهبنا اليه ان انا لا اقبل حكايه الترادف في المعنى بين اي اسمين لله ترادف في الدال على الذات اه انما في المع في الوصف لا هنا ما انهما وردا في ايه واحده ايه سوره المائده فلما توفيتني وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد الله سبحانه وتعالى قلنا ما فيش إلكترون ولا فوتون ولا ذرة ولا آه، نبتة ولا أرض ولا كوكب ولا شهاب ولا نيزك ولا سما ولا أرض ولا ملك ولا جن ولا إنس ولا سمكة ولا وحش ولا أنعام ولا أي ح- إلا ربنا سبحانه وتعالى يشهدها على مدار الإيه جميع الأوقات لكن بقى اللي- خلي بالك الاهتمام بإحصاء ده بيعمل إيه وهيجيب ايه وتصرف ازاي وخصوصا في مسألة الارحام دي وخصوصا في مسألة ايه الناس البني ادمين ده ال- العين عليهم دول هو رقيب على كل شيء و- و- و- وشهيد على كل شيء انما كنت انت الرقيب عليهم مش عملوا حاجة وما خدتش بالك او لم تنتبه لها ده انت الرقيب يعني الاهتمام البالغ بكل همسة تطلع منهم يبقى انا ما عملتش يبقى انت يا رب اعلم بكل هذا فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم الاهتمام البالغ بإيه بكل همسة تصدر من كل إنسان ده بخلاف بقى أن إيه رقيب عتيد الملائكة عن اليمين وعن الشمال قعيد آه، آه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد عتيد يعني لا يغيب رقيب لا يغيب مش رقيب ح- هيستأذن يروح الحمام ولا هيستأذن يروح يتغدى ولا يروح يأكل ولا يعمل مصلحة أو يروح يريح لا ده رقيب عتيد عتيد لا يغيب واخد بالك ومع ذلك كل ده داخل في إيه في أن الله سبحانه وتعالى اهتمام بالغ بهذا المخلوق بهذا الإنسان اللي هو العبوديات العالية والتقديس العالي لله سبحانه وتعالى وعز وجل كنت أنت الرقيب عليهم وفي نفس الآية وأنت على كل شيء شهيد يبقى هنا فرق بين رقيب وبين شهيد يبقى الرقابة دايما ايه شوف الانتصاب كده هينتبه عشان يشوف دي ويشوف دي بالنسبة للإنسان يعني وسميت الرقبة من أجل ذلك يبقى الرقابة هنا معناها ايه انتصاب واهتمام لمراعاة الشيء غير انا مثلا قاعد بشاهد فيلم اهو انا قاعد بشاهد ولله ما في الأعلى قاعد بشاهد آه، آه، فيلم ح- اي شريط آه، م- مسجل وقاعد اتفرج عليه لكن في مشهد استوقفني ولفت نظري كنت عامل كده رحت عامل كده وابتديت احلق بقى واشوف الموضوع فيه ايه والدنيا فيها ايه اه شفت بقى هنا ما هنا عشان مشاهد اهو انما هنا ايه هنا بقيت راقب بقى الانتصاب ل- لمراعاة الشيء شفت فرقت بقى ازاي يبقى كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد يبقى الرقيب واخد بالك الاهتمام وده بيخوف جدا جدا جدا يعني اذا كان الشهيد فيه وعيد شديد للانسان ان الله سبحانه وتعالى شاهد ومشاهد مشاهد عليك مش هتعمل حاجة والله سبحانه وتعالى إيه لا يعلمها آه لكنه أيضا شاهد عليك ولك بما كان منك يوم الدين شاهد لكن محكمة العدل بقى الإلهية ي- تشهد الأيدي وتشهد الأرجل وتشهد الجوارح ويشهد الجلد لدرجة الجلد أنطقنا لما يقولون إلى يعني أنطقنا الله الذي قالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة يبقى كل شيء بيشهد لكن شهادة الله اللي هي المتضمنة بقى الحكم والإيه والقضاء بعد كل هذا وعلاوة على كده الرقابة الاهتمام البالغ زي ما انت شفت أصلا معنى الكلمة إيه الانتصاب لمراعاة الشيء زائد ده بالنسبة للإن- لعمل الإنسان طب بالنسبة للمخلوقات كلها اه المخلوقات كلها مش مجرد شهيد وخلاص لا ده بيرقب بيراعيها عشان تشوف ايه اللي هيفسد ايه اللي خلص ايه اللي القوت بتاعه انتهى الله هو المقيت على كل شيء قالت هذه الاشياء لتوجد كذا كذا عشان تستمر عايز اقوات اخرى طيب خلق اشياء اخرى تحتاج الى اسباب اخرى وحسبه تانية وهو الحسيب على كل شيء واخد بالك كل ده وهو الرقيب سبحانه وتعالى يبقى الرقيب على الشيء وعلى مراحل الشيء سواء الشيء ده في الأرض أو في السماء لكن بالذات على وجه الخصوص الرقابة الخاصة بهذا الإنسان إن الله كان عليكم رقيبا إن الله كان عليكم رقيبا ابن القيم هو بيتكلم بقى في دعاء الله عز وجل بهذا الاسم دعاء الله سبحانه وتعالى بهذا الاسم اللي هو ايه الرقيب طبعا واضح جدا جدا ان دعاء الله بهذا الاسم هو الر- الرقابه أ- أ- ارقب الله عز وجل ارقبه تخيل انا او انت تقوم باي عمل اجير عند احد من الناس وتعلم ان كاميراته تراقبك وتحصي عليك انفاسك هتلاقيك حاطط في بالك ان الكاميرا بتصورك فالدم معدول واخد بالك يعني آه، الانسان قبل التسجيل بياخد راحته ياخد راحته مش هم الملابس م- مش مهيئه البتاع بيضحك بيقول اي حاجه ان اول ما يبتدي التسجيل يبتدي بقى ايه ينتصب بقى للتسجيل ويخلي باله اهو دي اسمها الرقابه ان أنا خلاص هتيجي تسجل تسجل علي واكون ناصح انا ما تدورش مني حاجات ايه عفويه كده لا كذلك ولله المثل الاعلى هنا ال- ال- ال- ال- رقابة ال- ال- الإنسان لربه سبحانه وتعالى أن يبقى دوام العلم لأن الله رقيب مش ربنا رقيب الآن وبعد شوية تنسى وتغفل وتنسى وتفحى وتاخد راحتك وتفتح على البحري لا يبقى الرقابة دي إيه دوام العلم بأن الله سبحانه وتعالى مطلع وأ- وأنه الرقيب على كل شيء وأنه علينا رقيب هو ده دعاء الله باسمه الر- باسمه الرقيب يعني اختصار عشان ما ننساهوش ان تراقب الله دائما تبقى دوام العلم دي برقابه الله سبحانه وتعالى عايزك تكون فاكر باستمرار ان الله رقيب عليك ويقول ابن القيم آه، دوام العلم العبد وتيقنه تبقى مت- متيقن مش مجرد معلومه تقول اه ما انا عارف ان ربنا رقيب لكن مش مش محوقه في قلبك ملهاش ثقل ولا تاثير في القلب يعني ما عملتش حاجه دعاء الله باسمه الرقيب تبقى كده زي ما كان يقول ابن القيم دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه فاستدامته استدامة العبد يعني لهذا العلم واليقين يعلم ان ربنا بيراقب ومتيقن من ذلك استدامته لهذا العلم واليقين هي المراقبة وهي ثمرة علمه بأن الله سبحانه رقيب عليه ناظر إليه سامع لقوله وهو مطلع على عمله كل وقت وكل لحظة وكل نفس وكل طرفة عين والغافل عن هذا بمعزل عن أهل البدايات اللي لسه يا دوب داخلين في الدين بالبداية فالغافل عن ده بمعزل عن أهل البدايات فكيف بحال المريدين فكيف بحال العارفين ده كلام ابن القيم رحمه الله في دعاء الله تعالى باسمه الايه الرقيب انا مش ه- مش هطول في في آه، اسمه تعالى ال- ال- ال- الرقيب لان احنا اطالنا النفس شيئا ما في الشهيد واحنا قلنا الشهيد والقريب قريبان جدا لدرجه الشيخ سعد العلامه السعد رحمه الله قال بالترادف في ال- بينهما في المعنى ومعظم الشراح قالوا الحافظ يعني حافظ المترصد آه، آه، اللي بيحفظ اللي لا يغفل عن شيء آه، آه، يحفظه طيب وجدنا ان التعريف اللغوي هو اصرح واقوى تعريف الانتصاب لمراعاة الشيء فيؤخذ من هذا رقابة الله سبحانه وتعالى يعني خلي بالك وانتبه مش عليك كاميرات ده عليك الله سبحانه وتعالى يرقبك ويراقبك وده هيترتب عليه ما يترتب فده هو عيد شديد جدا فكن دائم الذكر لرقابة الله لك هو ده الرقابة هتلاقيك بقى ايه هتلاقيك في العبادات صح خشوع هتلاقيك وقاف عند حدود الله هتلاقيك شيء حرام لا لا لا لا لا, لا. تعملوش ولذلك شوف في سورة أنفال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون يعني إيه وجلت قلوبهم تفسير السلف يعني أمامه شهوة معينة هوى معين معصية معينة فيا ترى الهوى ده والشهوة دي ها هيمشي يتبعها ويمشي وراها ويتبع الهوى ويتبع الشهوة ولا هيرجع مين اللي بيرجع اللي عنده رقابة لله سبحانه وتعالى المستديم العلم والتيقن من أن الله رقيب عليه في الحالة دي هتلاقي إيه هو ده هو ده الرقاب هو ده دعاء الله سبحانه باسمه تعالى الرقيب ولذلك إذا ذكر الله وقدامه صفقة لا لا وجلت قلوبهم فترك إيه ما كان وترك الأمر اللي كان مخبر علم المعصية أو أمر فيه شبهة أو أمر يغضب ربه عز وجل أو أمر فيه هوى على طول وجلت قلوبهم ورجع إلى الإيه؟ إلى الحق هكذا تفسير السلف هو ده المطلوب أن الإنسان يرقب ويراقب ربه دائما ويتذكر العلم واليقين بأن الله رقيب عليه مش في لحظة دون أخرى لأن الرقيب لا يغفل يعني مستمر رقابته ايه مستمرة ولا يتوقف ابدا عن عن ذلك فيبقى ما يعني ابعد الناس عن دعاء الله تعالى باسمائه الحسنى لكن التوبة وباب التوبة مفتوح نبدأ من الان كل واحد كده يراقب ربنا سبحانه وتعالى يراقب ويكون على علم وتيقن من ان الله رقيب عليك في كل ورقيب على ايه على كما يقول ابن القيم على الخواطر واللواحظ اي خاطره تخطر بقلبك الله رقيب عليه يعني الانسان ممكن يكون قاعد جالس حتى بيقرا في الدين فالشيطان يطيه بقلبه يوم يذكره بش- بشيء يعني في معصيه صفقه امراه او رجل بالنسبه للمراه اي شيء فيه معصيه يقوم يتمادى وبيقرا في كتاب دين لا لا لا ده فليعلم ان الله رقيب عليك فلو كان متيقنا من رقابه الله له ولو كان مستديما للعلم بان الله عليه رقيب في الحاله دي مش هيعمل ايه آه كما يقول تعالى ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون هو كان يعلم ومفطور على ذلك ان الله رقيب عليه لكنه نسي وابتدى بقى ايه عامل مع الشيطان كده و- و- وبي- وبيسرح مع الشيطان والشيطان عمال يحط له ويزرع ويزرع انما هو اصلا متقي ومتذكر اعوذ بالله اعوذ بالله فاذا هم مبصرون ويعود تاني وهو ده دعاء الله تعالى باسمه الايه الرقيب فلا يعني يغفل عن هذا ابدا لا يحتاج الامر منا في اسمه تعالى الرقيب الى آه، يعني آه، استطاله لان الشهيد أفضنا فيه والحمد لله رب العالمين دلوقتي ناخد إيه تاني من الأسماء ناخذ الكفيل الكفيل لان احنا احنا خدنا الوكيل واخذنا الحسيب واخذنا المقيت واخذنا الكافي واخذنا الشهيد واخذنا الرقيب يتبقى من المجموعه دي كلها مترابطه جدا الاسماء دي يترابط بقى الايه يتبقى الكفيل والحفيظ والحافظ فالكفيل يعني بعض العلماء قال بان الوكيل هو الكفيل والكفيل هو الوكيل يعني كانه لا فرق بينهما يعني كان الوكيل معناه ايه الكفيل والكفيل معناه ايه الوكيل لكن لا ده بد من فرق ده هيلزمنا بقى ان احنا نذكر الوكيل يعني ايه احنا عندنا الوكيل والم... والمعنى ده هام جدا جدا جدا يعني يعني من الخطورة في مكان أن ينسى العبد هذا المعنى وإلا فكيف يتوكل على الله سبحانه وتعالى إذا نسي هذا المعنى وإذا أنساه الشيطان ذكر هذا المعنى يعني الإنسان ما يعرفش الوكيل يعني إيه باختصار كبير الوكيل يعني إيه باختصار احنا خدنا فيه تح... ثمانية دروس آه استغرقنا فيه ثمانية دروس بالنسبة للتعليق على الآيات والأحاديث التي جاء فيها التوكل لكن كان الأصل في معنى الوكيل إيه الذي توكل إليه الأمور عشان تستلزم توكل إليه الأسباب عشان تستلزم المسببات إذا لم يوكل الأمر إلى الوكيل عليه فلن يكون شيء أبدا يبقى ما فيش سبب سيؤدي مسببه أبدا طالما أن السبب عزل عن الوكيل عليه خلاص يبقى هيظل السبب عاجز وده الأصل في جميع الأشياء جميع الأسباب عاجزة عن استلزام الأثر هي تقتضي الأثر لكن لا تستلزمه تقتضي الأثر لكن لا تستلزمه خلي بالك ده مهم جدا يقول لك انت ذاكر تنجح انا شرحت الكلام ده بالتفصيل بس اعاده سريعه عشان الكفيل انت ذاكر تنجح اه المذاكره تقتضي النجاح اه سبب لكن السبب ده حتما حتما حتما يكون مسبب ينجح ده شرك بالله ده لما لما يقول باذن الله اه باذن الوكيل لان الوكيل وكيل على كل شيء يعني المذاكره سبب المذاكره تقتضي لكن تستلزم ما تستلزمش مين اللي خلاها تستلزم الوكيل بس الوكيل هو اللي بيخلي السبب ينزع الوكال اللي به اللي هو العجز اللي به على طول يجيب النتيجه والمسبب يكون موجود يبقى اي اسباب انت بتاخذ بها لابد لها من الوكيل عليه الوكيل عليه عشان يعمل ايه يعمل حاجتين بينزع الوكال من الاسباب المقتضيه ومفيش اسباب مقتضيه الا ولا اسباب مانعه هو كده ابحث في كل شيء في الدنيا هتلاقي اسباب تقتضي المطلوب واسباب تمنع من تحقيق المطلوب ما فيش حاجه كده اسباب كده محضه وما لهاش معارض وممانع لابد من اسباب معارضه ممانعه لابد والكلام ده شرحناه بالتفصيل الوكيل بيعمل ايه بقى بينزع ويسحب الوكال اللي في الاسباب عشان تجيب الايه تستلزم المسبب بتاعها ويترك الاسباب الممانعه بوكالها بعجزها لان ربنا اللي بيشغل كل حاجه مش هو شهيد على كل شيء حسيب على كل شيء رقيب على كل شيء حافظ على كل شيء امال هو ايه ما هي دي بقى اللي احنا الناس غافله بس عن عن صفات ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل ده حاجه تخلي الواحد يشيب عندما يتفكر في اسماء الله سبحانه وتعالى يا ترى كيف سنقف بين يديه يوم القيامه انت فاكر ان هو يعني مستعد على عرشه يعني بعيد عنك يعني لا يرى لا يسمع لا يعلم لا يرقب ده ده كلام طبعا ايه يبقى الوكيل قلنا جميع الاسباب عاجزه لها وكال والوكالة يعني العجز والضعف والبطء والبلاد طب احنا عايزين نشتغل يقول لك من من زرع حصد اه بس باذن الله لان الزراعه لها اسباب تقتضي زي البذره زي الارض الخصبه زي الميه تنقيه الحشائش كل ده اسباب تقتضي ان الزرع يطلع يبقى كويس في اسباب مانعه كتير قوي الارض السبخ مش عارف الميه فيها فساد البتاعه فيها سموم البذره مسوسه في اسباب ايه مانعه يبقى لازم الاسباب المانعه دي واخد بالك تظل بوكالها بعجزها فما تعملش ايه منع ولا حاجه والاسباب المقتضيه نسحب الوكال بتاعها والعجز بتاعها تقوم يطلع الزرع الوكيل بيعمل ده كله سبحانه وتعالى عز وجل يبقى الوكيل هتوكل إليه جميع الأمور والأمور فيها نوعين أسباب مقتضية وأسباب مانعة فالأسباب المقتضية ما تستلزمش إلا لما الوكال بتاعها إيه ينزع والأسباب المانعة ما تمنعش واخد بالك طالما الوكال بتاعها موجود والعجز بتاعها موجود لو أراد الله إنها تمنع ده هتمنع وإزاي يتم يسيب ال- ينزع وكالها اللي هي المانعة تقول الأسباب تمنع وما يطلعش الزرع اللي أنت عامله. وهكذا شرحناه طويلا ووقفنا هنا يبقى الوكيل بيعمل إيه بقى جميع الأسباب عاجزة عن تحقيق المسبب وإنما هي سبب بس سبب يقتضي إنما ال- ال- اللي بيستلزم لا ربنا بس كن فيكون سبب واحد يقتضي يستلزم جميع الأشياء اللي هو كن فيكون الله سبحانه وتعالى وعز وجل يبقى الوكيل اللي هتوكل إليه الأمور توكل شوف كلمة إيه توكل هتسند إليه نظرا لضعفها يبقى هتوكل إليه الأمور عشان يعمل إيه عشان يحققها الله خالقك يقول لك يا عم انت كل اشياء مخلوقه كده عاجزه عايزين نشتغل هنشتغل زي المخلوق طب ما هو ما تخافش الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل هو على كل شيء وكيل يبقى هو الوكيل عليه هو اللي هيخليه يستلزم المقتضي يحوله الى مستلزم لان هينزع الوكال يبقى توكل اليه الاشياء لتحقيق ولاحداث مسبباتها وهكذا ده معنى الوكيل سبحانه وتعالى عز وجل- سبحانه وتعالى وعز وجل كيف ندعوه باسمه, باسمه الوكيل التوكل عليه ما هو التوكل إظهار العجز في الأمر ها. احنا قلنا الوكيل والتوكل والوكال نذكر العجز توا- توكل ووكيل يعني ع- في عجز هنا أظهر هذا العجز لمين لربنا عشان أعتمد عليه إظهار العجز في الأمر يا رب أنا صفر سأقضي يعني أ- أ- أخذ الأسباب وسأؤدي ما علي أمدني بمددك العظيم أنت الوكيل على كل شيء وده معنى التوكل إن أنا شوف خططت ودرست وأعددت العدة وعملت الاتصالات وجبت دراسات الجدوى وعملت كل حاجة لكن أنا عارف إن كل ده عاجز عن تحقيق واستلزام الأثر لغاية لما ربنا هو الوكيل إيه على الشيء ده إن هو يخليه يستلزم الأثر ويحصل مسبب يبقى التوكل على الله معناه ايه اظهار العجز في الامر واعتماد الغير فيه وده كان حال سيدنا عليه الصلاه والسلام حتى سماه ربه المتوكل حتى سماه ربه المتوكل دي كانت بصراحه يعني من اهم الدروس التي من الله علينا بها اللي هو دروس الوكيل والكبير والمقيت الاسماء بخاصه كان فيها اضافات بالغه لا سيما الوكيل بهذا المعنى الذي استمعتم إليه ويعني انفردت به قناة الحكمة وده عشان واحد يصد الناس عن قناة الحكمة وفيها هذه الدروس أعلى العلوم لأنه العلم بالله لو سئلت ما هو أعلى العلم هو العلم بالله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى والذي لا ينتهي أب إلى يوم الدين تجد من عباد الله من يفتح الله عليهم عشان يظهر دايما لأن أسماء الله لها مقتضيات ولا أحكام ولا لا تنتهي إلى يوم الدين فدي من هذا من الأسماء التي يعني أحذر الناس من الغفلة عن عن الوكيل وعن فهم الوكيل لأن ده من الأسماء النافعة جدا درجة إن النبي عليه الصلاة والسلام كيف ساد العالمين كيف ساد البشر كيف ينال المقام المحمود والوسيلة والفضيلة كيف السبق الأول الذي نجح فيه عليه الصلاة والسلام هو التوكل نجح في التوكل حتى سماه ربه المتوكل يبقى النبي عليه الصلاة والسلام ليه تقدم على إبراهيم عليه السلام هو خليل هو خليل لكن النبي عليه الصلاة والسلام أعلى لما كيف أخذ المكانة دي كيف أخذها بالتوكل بالتوكل أخذ دي المكانة بالتوكل أمال إيه وأمره ربه عز وجل واخد بالك فبأن يتوكل عليه وشرحناها بالتفصيل طبعا يبقى النبي عليه الصلاة والسلام سماه ربه المتوكل ليه كان موزعا بالسؤال ما ترك شيئا أمره الله به إلا قال يا رب يا رب يا رب في الدين مش بس الأرزاق اللي الناس دلوقتي ما وراهاش غير طلب الفلوس والصحة والعيال والنجاح مسائل دنيا وكأن الدين ض- ضمنه في جيبه خلاص ده انت الدين ده مطالب انك تستعين بالله في كل ركعة وتطلب من عون الله في كل ركعة وتتوكل ت- تظهر العجز لله انك مش هتعرف تخشع في الصلاه اذا كان هو يديلك الخشوع طب ما تضرب عليه واسأله وابكي له ترى تعال رب اجعلني مقيم الصلاة أوزعني أشكر نعمتك التي أنعمت علي النبي عليه الصلاة كان مزعا بالسؤال ما أمره ربه بشيء إلا وإيه طلب هذا الشيء من ربه وأظهر عجزه له هو الذي يخطب والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا تانية ولا صمنا ولا صلينا يعني الكلام العجيب جدا الذي شرحناه فيما مضى في اسمه تعالى الوكيل الكفيل بقى لا ده شيء تاني فيه, خ... فيه فرق ممكن أو نستعمل الوكيل باسم الكفيل لأن هو الضامن الكفيل يعني الضامن والكافل يعني الضامن الكفيل يعني الضمين ده مهم جدا جدا نبقى عارفين الكلام ده يبقى الكفيل يعني ايه الضمين ايه الفرق بين الوكيل والكفيل واضح اهو ان الوكيل سبحانه وتعالى الاسباب ينزع وكلها اوب تحصل ايه النتيجه ده الوكيل ولذلك في اي عمل دنيا ودين هنلجا له ونتوكل عليه شوف انت مثلا في ايه في في المواجهه مع الخصوم والاعداء لو كانوا اقوياء قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهما بالخوف من الله يعني ادخلوا عليهم الباب دي الخطه العسكريه هاجم الهجوم خير وسائل الدفاع ها فاذا دخلتموه فانكم غالبون من ناحيه الاسباب لكن دي كفايه بتعالى قابلني لو غلبت لو عملت اي حاجه امال لازم ايه وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين امال ايه هو ده أظهر عجزك لله أنت خدت الأسباب لكن أنت الأسباب صفر ما لم يقم الوكيل بإذنه وبعمله سبحانه وتعالى الوكيل على كل شيء شو على كل شيء وكيل يبقى خلي بالك إن ده الوكيل إنما الضامن بقى الضمير يعني افرض الأسباب إن مدعت الأسباب منعت مفيش أسباب طب الراجل ذنبه إيه اللي له حق عندي من الذي يضمن محتاج لكفيل كفيل يضمني هيضمن امانتي وكل حاجه طب جيت انا في الاسباب وقعت او اصبت بحادث او اترفدت من العمل او يضمن يبقى الضمين ده لازم يكون عنده ايه واخد بالك يبقى هناك الوكيل مع الاسباب ونزع الوكال والسايب يستلزم الاثر انما الكفيل لا ده هيضمن حتى لو مفيش اسباب يكفل ويضمن من غير اسباب واخد بالك شوف الكفيل بقى الضمين هنا فيعني الامر هنا بقى ايه الفارق الهائل جدا بين الوكيل والكفيل وان كان يطلق الوكيل ويراد به الكفيل ويطلق الوكيل ويراد به الوكيل يعني ما تاخد مثلا اقوال العلماء هتلاقي فيه كتير او ايه كان الاسمين على معنى واحد او او قريبان ايه جدا شوف مثلا ال ال ال القرطبي يقول ايه كفيل يعني شهيد ويقال يعني حافظ ويقال آه ضامن طيب خل يعني بيشرح الايه الاسم لكن هو في اللغة كما رأينا الضامن كفيل يعني وكيل طيب آه خد مثلا ايه الحليمي يقول الوكيل والموكل والمفوض اليه علما بان الخلق والامر له ده شرحناه له شرحناه بيختصر اللي احنا قلناه في الاول لا يملك أحد من دونه إيه شيئا لكن جه في الكفيل الحليمي ده راجل طبعا في تفسيراته بيبقى عنده فتح من الله سبحانه وتعالى في الأسماء الحسنى وفي معانيها يعني يقول المتقبل الكفايات وليس ذلك بعقد وكفالة ككفالة الواحد من الناس وإنما هو على معنى أنه لما خلق المحتاج وألزمه الحاجة الإنسان دائما يكون محتاج ولا يكون إلا محتاجا وقدر له البقاء الذي لا يكون إلا مع إزالة العلة وإقامة الكفاية لم يخله من إيصال ما علق بقاؤه أو ما علق بقاؤه به إليه وإدراك الكلام دوت في إيه أو إدراره في كل الأوقات والأحوال لازم الإنسان يجد الحاجة اللي بيحتاجها وإلا هيموت ويخلص وقد فعل ذلك ربنا جل ثناؤه إذ ليس في وسع مرتزق أن يرزق نفسه وإنما الله جل ثناؤه يرزق الجماعة من الناس والدواب والأجنة في بطون أمهاتها والطير التي تغدو خماصا وتروح إيه بطانا والهوام والحشرات والسباح في الفلوات وهكذا آه في الحديث اللي هو عن رجل الإسرائيلي الذي أسلف رجلا ألف دينار وبعدين في الحوار بينهما بيقول له إيه فأتني بالكفيل رواية تانية يقول لك ائتني بالوكيل قال له ائتني بالشهداء أشهدهم قال كفى بالله شهيدا قال رضيت رضي بشهادة الله تبارك وتعالى قال له الله طيب انت بقى راجل طيب وكل حاجه ومقر ان عليك بس مش عارف ما عندكش عايز هات لي ضمين هات لي واحد ضامن واخد بالك او واحد وكيل يخليك ايه يعني يبقى جاهز انك تسد دينك او كفيل معناها يضمن لو انت ما معكش وخلاص هو يضمن يسدد عنك شفت بقى الفرق بين الوكيل وايه قريبين لكن في ايه لكن هناك فرق بين ال- ال- ال- المعنيين ابن جرير يقول وقد جعلتم الله عليكم كفيلا وقد جعلتم الله بالوفاء بما تعاقدتم عليه على أنفسكم على أنفسكم راعيا راعيا واخد بالك يرعى الموفي منكم بعهد الله الذي عاهد على الوفاء به والناقض يشوف مين اللي هيوفي ومين اللي بينقض وساق بسنده إلى مجاهد كفيلا قال وكيلا ومجاهد ده إمام في التفسير رضي الله عنه ده من من أركان التابعين وده إمام في التفسير يعني فقال و- كفيل عن وكيل ماشي يا جماعة شفنا الإيه الفرق بين الاثنين نلاقي إن ال- الفرق هام جدا في مسألة الضمان طيب جه بقى كم مرة في القرآن مرة واحدة في سورة النحل ولا تنقض الأمانة بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا هو ده السياق الوحيد أو الموضع الوحيد في كتاب الله عز وجل الذي ذكر فيه الكفيل سبحانه وتعالى عز وجل طبعا الآية ديت الشيخ السعدي يوفق جدا وهو بيتكلم وبيسقط الآية دي على واقعنا الآن إن أنت دلوقتي إيه حلفت أو وعدت أو عاهدت أو أخذ عليك الميثاق في أي شيء ودي لها تفاصيل كثيرة بقى أنت لما بتحلف معناها إيه؟ بتقول والله ده أنت كده جعلت الله ضمينا ضمين على الخبر او على الفعل اللي هتقوم به او على العهد اللي بينكم او على اتمام التعاقد الذي بينكما ده انت جعلت الله كفيلا هو الضمين هنا يعني لما هتيجي بقى تنقض ولا توفي بالعهد ده معناه انك استهنت بعظمة الله عز وجل يعني انت عملت انت اكدت المسألة بايه باليمين وعدت وجعلت الله كفيلا ان ربنا يضمن بتؤكد بكفالة الله سبحانه وتعالى تقول له الله كفيل يا أخي وذلك لما قال له الإسرائيل لما بيقول له في الحديث صحيح في كتاب اللقطة ال- ال- بيقول له أنت يعني ائتني بالكفيل قال كفى بالله وكيلا قال رضيت يعني وكيلا يضمن أنت راجل طيب وشاهد وكل حاجة ومقر مش محتاج شهيد لا ده احنا عايزين حد يضمن بقى لو قصرت هو يجيب لنا الحق قال هو ربنا اللي يضمن أيضا لأن هو الكفيل سبحانه وتعالى فهو الوكيل شوف بالمعنى إيه والوكيل إيه شوف كلام الشيخ السعدي نبهني إلى أمور هامة جدا عن لما أنا بوعد واحد بأي موعدة بقول له يعني والله أنا أعدك إن أنا هساعدك في أيام كذا كذا كذا كذا إلا لو قلت بإذن الله بقى يبقى المسألة فيها مفتوحة شوية يعني طيب إنما أنا وعدتك بشيء من الذي يسمع الوعد الكفيل سبحانه وتعالى الوعد ده هو وأنا راجل مسلم أعد إنسان أني سأفعل له كذا يبقى لابد أن أذكر أن الله عز وجل شهيد على كل شيء وضمين لكل شيء سبحانه وتعالى ووكيل على كل شيء وحسيب على كل شيء وشهيد على كل شيء شوف بقى الشيخ السعدي وهو بيشرح الآية يقول يشمل جميع ما عاهد العبد عليه ربه من العبادات انت عاهدت الله على الصلاة وعلى الصيام امال ايه كل حاجة عاهدت الله عليها وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم جميع الدين وجميع الدنيا مش بس مع المخلوق لا ومع العبد من العبادات والنذور والأيمان التي عقدها إذا كان الوفاء بها إيه برا إذا كان الوفاء بها برا ويشمل أيضا ما تعاقد عليه هو وغيره كالعهود بين المتعاقدين وكالوعد الذي يعده العبد لغيره ويؤكده على نفسه والله لا أعمل لك كذا طيب فعليه في جميع ذلك الوفاء وتتميمها مع القدرة طالما أنه يقدر ولهذا نهى الله عن نقدها فقال ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها يعني توكيدها يعني بعقدها على اسم الله واخد بالك بعقدها على اسم الله وقد جعلتم الله عليكم أيها المتعاقدان كفيلا هو الضمين طب الضمين وانت تقدر على الوفاء وما توفيش خلي بالك فلا يحل لكم ألا تحكموا ما جعلتم الله عليكم كفيلا فيه فيكون ذلك ترك تعظيم الله واستهانة به واخبالك ترك تعظيم الله واستها واستهانة به وقد رضي الآخر منك باليمين قلت له والله الله كفيل الله وكيل رضي باليمين والتوكيدات التي جعلتم الله فيها إيه كفيلا فكما ائتمنك وأحسن ظنه فيك فالتف له بما إيه قلت وأكدته إيه ابن كثير يقول ولا تنقض الأمانة بعد توكيدها لأن هذه الأيمان المراد بها الداخلة في العهود والمواثيق والأيمان التي هي واردة على حث أو إيه لا الأيمان التي هي واردة على حث أو منع لأن في أيمان ما عملهاش وأكفرها حديث ذلك كثيرة كفرت أيمانكم إذا حلفتم إنما الأيمان اللي لابد لابد مش عطلة كفيرة ده الأيمان اللي داخله في العهود والإيه والمواثيق إنما الأيمان اللي هي واردة على حث أو منع لا دي مسألة تانية واخد بالك وابن جرير قال وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولهذه البيعة التي بايعتم على الإسلام ولا تنقضوا لا يحملنكم قلة محمد صلى الله عليه وسلم وكثرة المشركين أن تنقضوا البيعة التي بايعتم على الإسلام إن الله يعلم ما تفعلون هذا تهديد آخر ووعيد آخر على نقض الإيه الأيمان ودخلا بينكم يعني خديعة ومكرا يبقى الكفيل هنا الضمين واخد بالك فلما ربنا بيكفل شيء هو طبعا يضمن رزقك زي ما الحليمي قال وشرحه به ان انت لابد اذا الرزق راح ما فيش حياة هتموت يبقى لسه عايش يبقى لابد لك من الرزق كافرا كنت او مؤمنا لابد لك من الرزق المتقي لا يرزق الا من ايه الا من حلال ويكفيك الله سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعله مخرجا وارزقه من حيث لا يحتسب انما الكافر لا يرزق حلال او حرام بس طالما انك على قيد الحياه يبقى لابد لك من ايه من رزق من الذي يضمن لك رزقك اللي قدر لك تعيش كم سنه كم يوم كم شهر هو اللي ايه الضامن بالايه بالرزق والاكسجين هو اللي ضامنه ولا تموت الكفيل سبحانه وتعالى مش بس كفيل بايه بمسائل اللي جت في الايه اللي هي العهود والايمان والنذور والمواثيق والتعاقدات ودي امر واسع جدا طيب يبقى كده انتهينا فضلنا ان شاء الله المجموعة ديت باذن الله الحافظ والحفيظ في المرة المقبلة نسأل الله عز وجل أن يوفقنا دائما في كل ما نأتي وفي كل ما ندع وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله الأسماء